أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس أهلا بيك يا واتسابون أهلا وسهلا وأهلا بالمشاهدين
أحبائي المشاهدين كما تعودنا هنشارك معاكم واحد من البريد الإلكتروني اللي بيوصل لنا والمرة دي من أخت من الأردن وبتقول القمص زكريا بطرس المحترم أهنئك على زيادة وزناتك وطاعة المأمورية العظمى لأنك تشهد بكلمة الرب يسوع المسيح علنا دون خوف لأنه قال من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات فهنيئا لك وشكرا للرب على هذه النعمة المميزة وأصلي للرب يسوع أن يحفظك ويحميك من غدرهم احذر يا حبيب الرب بمشيئته وأشكركم على هذه الجرأة الحقة وأتمنى على رجال الدين جميعهم أن يحذون حذوك حذوكم الرب يبارككم والاسم من الأردن قدس أبونا يعني رسالة تشجيع ونشكر ربنا من أجلها وتعليق قدسك
أنا بشكر محبة الأحباء والحقيقة الشجاعة اللي عندي هي شجاعة حب ليست شجاعة تحدي نحن لسنا في صراع بين الأديان ولكننا نقدم محبة المسيح لا أكثر ولا أقل محبته اللي نبع منها نعمته واللي كان منها خلاصه وفدائه لكل إنسان فأنا عندي قوة قوة الروح القدس بيقول ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في كل مكان فشهادتي قوية لأنها ناتجة عن حب وهدفها خلاص نفس الناس عشان كده مش خايف من حاجة أبدا حتى ولو صفوني ولو موتوني لكن يبقى أنا أديت الواجب الحبي للنفوس وللكل فشكرا لتشجيعاتكم وربنا يحقق الأمال شكرا ربنا يخليك لينا وتسابون أحبائي هنبتدي دلوقتي الحلقة ولسه بنتكلم عن التحريف في القرآن الحلقات السابقة أتسابونا أنت كلمتنا عن مخطوطات مخطوطات للقرآن فيا ترى ممكن تدينا يعني صورة شبه واضحة عنها ادينا بالتفصيل عن مخطوطات القرآن حلو أشكرك من أجل تذكرك لهذا والواقع أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية ولكن على قدر أهميته على قدر حساسيته وتأتي أهمية هذا الموضوع من القول سوري بأن هذه المخطوطات تعود إلى القرون الأولى للإسلام وأن بعضها يعود للنصف الأول من القرن الأول الهجري قديمة وأما عن الحساسية التي تصل إلى حد الخجل فنراها في مدى التخوف من مجرد الحديث عن هذه المخطوطات بسأل لماذا يخفون هذه الحقائق بخصوص هذه المخطوطات لماذا يعتمون عليها لماذا لا يطبعونها كما هي ويوزعونها على العالم ليروا أقدم نسخ القرآن مخطوطات يا ناس للقرآن نعم موجودة أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات عاجلة ونحن بنسأل كمان دلوقتي يا قدسبونا الموضوع زي ما قدسك حطيته يبدو خطير جدا والتعتيم كتير قوي ممكن قدسك تقدم لنا البراهين عن الحاجات المعتم عليها دي ولو سمحت كما عودتنا بالدلائل والبراهين والمراجع تمام. اللي نرجع لها عشان نتأكد تمام أولا بخصوص المراجع أعود فأقول لأي واحد مشاهد ادخل إلى الإنترنت واكتب في خانة البحث عبارة مخطوطات القرآن بالعربي وستحصل على ألوف المواقع بيدي لك كده كذا موقع عدد المواقع كلها ويدي لك عشر عشر وغالبيتها يتجاهل إبراز الحقيقة كاملة مراجع العربي والمواقع العربية ويكتفي بإشارات طفيفة زي ما عملت ولكن من المواقع القوية والدقيقة التي قام بها أساتذة متخصصون في الآثار والدراسات الإسلامية موقع www.islamawareness.org وظهر على الشاشة
عظيم بنشكرك يا أستاذ منى دلوقتي ممكن توضح لنا ايه هي المخطوطات ديت ومكانها فين لان احنا ما سمعناش بيها قبل كده أهي. هو اللي احنا سمعناه مخطوطتين اتنين آه، سمرقند وبيقولوا عليها في دوت كابي ومخطوطة لندن لكن الحقيقة أنا في الأبحاث بتاعتي أنا ليا كذا شهر ببحث في مخطوطات القرآن بالذات فتوفر لي لدي, لدي الكثير جدا مؤيدة آه، عث- عثر في حفريات الآثار على مخطوطات كثيرة ووضعت في المتاحف أذكر منها التالي اللي أنا هقدمه في العجالة يعني واحد مخطوطة سمرقند وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده وهنتكلم عنها المرة دي برضو مخطوطة متحف توب كابي وبرضو أنا اتكلمت عنها قبل كده وهنتكلم عنها تاني النهاردة مخطوطة لندن اتكلمت عنها قبل كده وهتكلم عليها تاني مخطوطة دار الكتب المصرية صار ولا نسمع عنها حاجة اراها في المراجع الانجليزي وما اراهاش في المراجع العربي مخطوطه جامع الحسين بالقاهره صار جامع الحسين فيه مخطوطه للقران لل- من القرن الاول هنشوف مخطوطه مكتبه استاني قدسي رصافي بمشهد بايران مخطوطه المتحف الاسلامي بالقدس بفلسطين مخطوطه بيت القران بالمنامه البحرين مخطوطة مجموعة الفن الإسلامي لناصر داوود خليل بلندن في المملكة المتحدة مخطوطة المكتبة الدولية بباريس بفرنسا مخطوطة متحف المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية مخطوطة مكتبة تشستر بيتي بدوبلن بأيرلندا مخطوطة معهد الدراسات الشرقي بالأكاديمية الروسية للعلوم في بطرسبرج بروسيا بيترسبرج اه بطرسبرج مخطوطة الفاتيكان مخطوطة صنعاء باليمن وآخر ما اكتشف من مخطوطات آه، الآن صنعاء باليمن اه طيب ناخد اول واحده منهم ونبتدي بمخطوطه سمرقند تقول لنا مخطوطة عليها ايه سمرقند. اوكي آه، مخطوطة آه، سمرقند وإن شاء الله تعرض على المشهد آه، مكانها في طشقند بأزبكستان وتاريخها يقال أنها مصحف عثمان ويقال أنها تعود للقرن الأول الهجري والمقاسات بتاعتها 250 لفافة طول اللفافة الواحدة 62 سنتي وعرضها 53 سنتي مصنوعة من جلد الغزال مكتوبة بالخط الكوفي وممنوع تعرضها للضوء قديمة ولكن يوجد منها نسخا مصورة من الأصل دي مخطوطة للقرآن موجودة
عظيم طب آه، تقدر تقول لنا ايه يا أتسابونا عن آه، مخطوطه متحف توب كابي مك- مخطوطة متحف توبكابي في اسطنبول وبرضو أتمنى أنها تظهر على الشاشة مكانها في اسطنبول موجودة في متحف توبكابي باسطنبول في تركيا وتاريخها يقال أنها نسخة أخرى من مصحف عثمان التي أرسلها للأمصار ويقال أنها تعود للقرن الأول الهجري ولكن توجد مناقشة كبيرة على ذلك مكتوبة بالخط الكوفي المزخرف ونقدر نحن نطلعها من على النت www.geocities.com فهذه المخطوطة توضح الاختلاف الشديد بينها وبين القرآن الحالي فبها 750 اختلاف عن القرآن اللي بين الناس وهما بيقولوا انها دي نسخة عثمان بن عفان لكن بينها وبين اللي في ايدين الناس النهارده 750 اختلاف غير اللي قدسك اتكلمت عليه اه اه
طب ممكن قدسك تدينا آه، نبذه عن مخطوطات لندن مخطوطه لندن مخطوطة لندن آه، مخطوطة في المتحف البريطاني بلندن وموجودة تحت رقم ms.or.uk آه، 2165 تاريخها القرن الأول الهجري مقاسها 31 ونص سنتي في 21 ونص سنتي شريحة فقط تحتوي على 121 لفافة واللفائف من واحد إلى 12 تحتوي على صورة تقريبا اللي هي من الأعراف آية 42 إلى سورة التوبة آية 95 واللفائف من 15 ل 113 تحتوي على صورة برضو تقريبا من سورة يونس آية 9 إلى سورة الزمر آية 47 واللفائف من 114 إلى 121 تحتوي على صورة تقريبا من سورة غافر 61 إلى سورة الزخرف آية 71 كتبت بالخط الحجازي المكي الكتابة غير منقوطة المخطوطة مكتوبة حسب قراءة ابن عمير السوري دي مخطوطة لندن يعني ثلاث أجزاء كل جزء فيه كذا صورة ومتحددة بدايتها إيه وآخرتها إيه طب اللي يهمنا أكتر من أي حاجة بقى إيه عن المخطوطة الموجودة في دار الكتب المصرية؟
أيوة لأن ده مصر يعني أم الدنيا دار الكتب المصرية أو ما حدش يزعل من الدول العربية الأخرى يعني أو الأجنبية يعني دار الكتب المصرية في المكتبة المصرية بالقاهرة تعتبر واحدة من أضخم وأهم الأماكن التي تحتوي على مخطوطات عدد مخطوطاتها 50755 مخطوطة منها حوالي 47000 باللغة العربية والباقي بلغات متعددة منها الفارسي والتركي إلى آخره تحتوي على مخطوطات إسلامية نادرة من القرون الأربعة الأولى الهج... للهجر ف... وتتضمن آه... نسختين لمخطوطات القرآن واحدة بتاريخ 102 هجرية والتانية بتاريخ 107 هجرية آه... وفي موجودين في كتالوج كامل موجود في كتالوج كامل لهذه المخطوطات الكتالوج الكامل ده موجود في الموقع الانجليزي اللي هو G Roper E D dot World Survey of Islamic Manuscripts 1992 فدي مخطوطه الايه دار الاثار المصريه
طيب عن جامع الحسين قدسك ذكرت أيه. حاجه عن جامع الحسين في مخطوطه جامع الحسين اتحطت الصوره بتاعتها دلوقتي فاتت نسخة كبيرة قوي مكانها في القاهرة بجمهورية مصر تاريخها يقال أنها تعود للقرن الأول الهجري ويقال أنها أقدم نسخة من مصحف عثمان وهي موجودة قدامنا دلوقتي على الشاشة وهي إحدى النسخ الأربعة التي وزعت على الأمصار بعد جمع عثمان للقرآن بعت لمصر والعراق واليمن وسوريا وديت واحدة منهم تتكون من 1400 صفحة من جلد غزال مكتوبة بخط كبير ونوعه خط الحجاز وخاصة خط المدينة موجودة في مصر الحاجات ديت ومحدش بيشوفها المفروض يطبعوها ويطلعوها
عظيم عظيم واحنا بنطالب بالكلام ده دلوقتي عشان حرية المعلومات م.
آه، طب ماذا عن آه، المخطوطة اللي موجودة في آه، أستاني قدسي رصافي بإيران في إيران فيها 1100 مخطوطة قرآن ولهذا تعتبر أضخم مكتبة في العالم تحتوي على مخطوطات القرآن عدد ضخم كما أن عدد كبير من مخطوطات القرآن آه ظهرت هي قدامنا آه التي فيها قديمة ومكتوبة بالخط الكوفي على جلد الغزال وبرضه في كتالوج لمحتوياتها في جي دوت روبرت اي دي World Survey of Islamic Manuscripts عظيمة وتسابون طيب دلوقتي هنروح على فلسطين ماذا عن المخطوطة في القدس مخطوطة القدس في المتحف الإسلامي في المتحف الإسلامي الحقيقة قام المجلس الشرعي الإسلامي الفلسطيني بتأسيس هذا المتحف أو المتحف عشان ما حدش يقول احنا ما بنعرفش نتكلم عربي سنة 1923 ميلادية أغلب ما في هذا المتحف 644 مخطوطة هو مخطوطات للقرآن وهبت للمسجد الأقصى وقبة الصخرة أقدم مخطوطة هي مخطوطة للقرآن تعود لنهاية القرن الثاني الهجري في هذا المتحف ومن أهم المخطوطات مخطوطة قرآن بالخط الكوفي يقال أنها تنسب للحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وطبعا موجود محتويات هذا المتحف في World Survey of Islamic Manuscripts
عظيم آه، ممكن قدسك تكلمنا عن مخطوطة بيت القرآن في اليمامة
المنامة آه، تعتبر هذه المنامة.
تعتبر, تعتبر واحدة من أهم مخطوطات القرآن في العالم ورقمها 1611 آه، مخطوطات 235 تاريخها القرن الأول الهجري محتوياتها هي على الشاشة محتوياتها آه، في سورة المائدة من آية 7 إلى آية 12 وخطها معمول بالكوفي مش لازم نسخة كاملة للقرآن يعني.
عظيم طب مجموعة الفن الإسلامي لناصر داوود خليل في لندن في لندن آه، تعتبر أكبر وأهم مخطوطات للقرآن في حوزة أشخاص من غير شخص يمتلكها.
الهيئات شخص اللي بيملكها آه.
هو عمل مؤسسة دلوقتي بتشرف عليها يشرف عليها مؤسسة نور the Nour Foundation تحتوي على تاريخ من آه، تاريخ كامل لإصدارات القرآن من القرن السابع إلى القرن العشرين الميلادي وتغطي مساحة كبيرة من الهند إلى أسبانيا قام بتنظيم وترتيب هذا العمل نخبة متميزة من الأكاديميين تاريخ المخطوطات من أواخر القرن الأول الهجري فصاعدا وهي مكتوبة بخط بخطوط متنوعة آه، هناك تنسيق بين مؤسسة نور وجامعة أكسفورد لنشر هذه المجموعة وتعليقي أليس من باب أولى أن تقوم الهيئات والمؤسسات الإسلامية بطول البلاد وعرضها البلاد العربية ع- وعلى رأسها جامعة الأزهر بالقيام بهذه المهمة بدلا من أن تقوم بها مؤسسات أجنبية
طب شكرا وتسابونا على العرض الرائع ده بس لنفرض ان في احد الباحثين وعايز يشوف المخطوطات ديت فايه رايك قدسك انك تاخدنا واحده واحده وتفرجنا المخطوطات ديت وعشان الناس تطمن قلوبها حتى أنا بكل سرور لأن ده ثقافة لازم يبقى عارف بيها كل إنسان امين فيا ريت آه، آه، المخرج يورينا آه، الصور واحدة واحدة ابتدي لنا بمخطوطة توب كابي لو سمحت توب كابي قدامك الصورة مش خد بالك انها مش منقوطة ومش متشكلة ومش معمل لا كأنها سلوك كده من الأول للآخر آه، كان كده الخط قديما يعني ده توب كابي وهنلاقي بقية المخطوطات كده بالشكل ده لأن ده من القرن الأول الهجري طيب ورينا بقى مخطوطة لندن لو سمحت مخطوطة لندن آه زي ما انتم شايفين برضو كلام بدون نقط وبدون آه تشكيل كلام قديم آه طيب مخطوطة دار الكتب المصرية اعرضها لنا لو سمحت اي مفسرة كده شوية والخطوط كبيرة وعلى نهرين بس برضه لأنها من القرن الأول الميلادي بدون تنقيط وبدون تشكيل وتتقري بقى بش تس زي ما تتقري طيب لو سمحت احنا عايزين نشوف آه، مخطوطة الحسين يا سلام اه تصوروا دي مخطوطة الحسين بيقال انها ديت من المصادر او من النسخ اللي بعتها عثمان بن عفان نفسه واحدة من النسخ بعتها لنا. فين ديت آه، موجودة في جامع الحسين طب ليه ما بتنطبعش وتطلع عشان خاطر الناس تقدر تشوف ده من ده بس برضه من غير تنقيط ومن غير تشكيل ضخمة كبيرة قوي طيب عايزين نشوف بتاعة المنامة في البحرين آه، مخطوطة البحرين مخطوطة البحرين وتشوفوا انتوا عوامل التآكل اللي اشت- بس هي محفوظة لأنها مع- على جلد وبرضو خدوا بالكم ان الكلام من غير نقط ومن غير تشكيل اهو كلام قديم قوي طب لو سمحت ورينا ايران آه، المخطوطة اللي فيها آه، متحسنة شوية آه، متنسقة شوية بس برضو ستيل بدون تنقيط وبدون تشكيل في في إيران واحدة تانية لو سمحت آه، تقدر توريها لنا من المخطوطات اللي عندك أهي آه، بوضوح اكتر ودي بتشبه تماما المخطوطه بتاعت سمرقند تشبهها تماما تقريبا كده فبرضو الخطوط من غير تنقيط ومن غير تشكيل طب آه، اديني آه، بعد كده لو كان عندك اي مخطوطه او كده ينتهوا المخطوطات اللي عندهم اللي احنا عرضناها لكن في مخطوطات جديده تانية في مخطوطات متشاله للحلقه الجديده الحلقه الجايه آه، باذن ربنا لكن عايز اقول لقدسك يعني الكلام ده عامل زي ما يكون كلام من الكتابه في الاحجبه مش مفصل الخطوط القديمه كده فاهمين منها ايه وعارفين منها ازاي لا ما هي في ناس متخصصين لقراءة المخطوطات ده ده علم ده علم علم المخطوطات في ناس متخصصة في قراءته وتفسيره وتطليعه وكده ويعني برضو بيقراوها تس وبس وفش برضو لا ما هو طبعا دلوقتي لأنه أصبح القرآن معروف فهيروه على ضوء اللي هو معروف النهاردة عظيم يعني عظيم.
برضه مش هنقدر نوصل للحقيقة إياها يعني شكرا يا وتسابونا طيب.
أعزائي المشاهدين آه، شفتم بنفسكم وإذا كنتم محتاجين تعرفوا أكتر آه، راسلونا و- وابعتوا لنا وأتسابونا دلوقتي هياخدنا من كل الكلام دوت ونروح في فسحة من النقاء وكلام روحي موضوع روحي عن الثبات في المسيح أمين.
اتفضل يا وتسابونا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا من دعوتنا دعوة مقدسة لنصير شركاء الفضيلة والنعمة والحياة الأبدية أسألك أن لا تحرم أحدا من نعمتك يا رب وادينا وقت طيب لنعرفك ونقبلك ونثبت فيك وننمو في معرفتك أمين أحبائي المشاهدين كنا نتكلم عن قبول المسيح في القلب لأنه يقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي المسيح بكل الحب بيقترب إليك عشان خاطر يخش قلبك لو قبلته يبقى أنت محتاج أنك أنت تثبت في هذه الحياة الجديدة لأن الحروب عليها عنيفة من الشيطان ومن العالم ومن الطبيعة القديمة بتاعت الجسد اللي مش عايزاك تعيش هذه الحياة الطاهرة والنقية حروب من الأهل من الأصدقاء من المعارف من الحكومات حروب شديدة وممكن إنسان يتزعزع في إيمانه لكن اثبت في الرب لأن ربنا هيثبتك لأنه بيحبك واتكلمنا عن وسائل اللي أنا أقدر أعملها عشان أثبت لأن دور ربنا ممكن يكمل هذا الأمر ولازم يبقى في تجاوب من الطرفين علي ان انا افكر في ربنا على انه اب حنين مش قاضي مش ديان بيدور على مصلحتي وخيري عشان يساعدني وينميني وبعدين تبقى بيني وبينه علاقة حبية يومية أكلمه ويكلمني وأسمع صوته في الإنجيل وأسمعه كلامي بالصلاة وبعدين أثق في عنايته بيا ورعايته ليا من جميع نواحي جسدية وروحية ونفسية ومادية بيعتني بيك وبيحبك لأنه ده أب ليك بعد كده هو لو أنت أخطأت بترجع تايب وندمان تقول له يا رب ساعدني عشان خاطر أنا أعيش وياك أنا عايز أعيش وياك يا رب لكن ضعفي الجسدي ومحاربات الشيطان وجاذبية العالم بتسقطني لكن ارفعني تاني يا رب وده يوصلنا إلى أنه بالرغم من السقطات وبتقوم بإيمان وثقة إلى حالة عدم اليأس لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت حقوم وإذا جلست في الظلمة الرب هينور حياتي الرب نور لي مش ممكن هيسيبني خلي عندك ثقة في الرب إنه مش هيسيبك أبدا فما تيأس آمين.
النقطة اللي أنا عايز أكلمك فيها بقى جديدة وبتدينا ثبات برضو في الرب إن تتعامل مع ربنا على أساس إنه أب لعائلة مقدسة يقول لستم بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله أهل بيت الله يعني أنت في أسرة ربنا وجودك مع إخواتك من أسرة ربنا بيقويك وبيشددك وبيثبتك وياهم اقول لك على حاجه لما بيبقى في منقد بتاع فحم والمنقد دهوت فيه فحم مولع مشتعل لو اخدت فحمايه لوحدها بملقاط كده وحطيتها بعيد لوحدها على البلاط يحصل لها ايه بعد شويه؟
تطفي بتطفي ليه؟ لانها لوحدها ايوه رجعها تاني الى الفحم صارك نار نعم
هكذا المؤمنين مع بعض يا احبائي ابناء الرب مع بعض بيشجعوا بعض بيقووا بعض بيشددوا بعض بيعزوا بعض بيثبتوا بعض لكن الانسان اللي يسيب جماعه المؤمنين وينفصل لوحده هيطفأ وينتهي عشان كده عشان خاطر انا اثبت في الرب واثبت في الحراره الروحيه مع الرب وتن مشعلل وملتهب بالروح يبقى انا ببقى موجود في قلب خليه مقدسه في قلب عائله مقدسه لله فيها نمارس الحب الالهي الطاهر والنقي وليس الشهوه فيها بنمارس الصدق والامانه فيها بنعيش القداسه فيها بنعيش ال- التواضع والانسحاق وخدمة الآخرين فيها كل المثل الروحية الكتابية محتاجين إلى جو مقدس جو نظيف علشان خاطر ننمو فيه ونشوف ربنا موجود لأن الرب يقول كده إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم امين قاعدة بتبقى جميلة ورائعة مع المسيح ما تحرمش نفسك من جماعة المؤمنين في الكنيسة عشان خاطر تعيش في الجو المقدس ومعاك وسائط النعمة كلها اللي بتثبتك وتنميك في الرب امين شكرا يا سابونا ماشي.
آه، أعزائي المشاهدين آه، دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الحلقة بنوعدكم ان في مخطوطات كتيرة جاية ومواض- ونفس الموضوع الشيق دوت تاني ولسه كمان وكمان آه، ياما في الجراب يا حاوي زي ما بيقولوا لكن دلوقتي احنا بنطلع من جعبة الإسلام ما قد أخفوه عنا وعن المسلمين نفسهم خبوه عننا بغرض التعتيم وشاء الرب الآن أن تفضح هذه الأشياء عشان يظهر الحق من الباطل وتعرف الناس هم فين ورايحين فين لأن الرب قال تعرفون الحق والحق يحرركم أباركم أنا صلاتي ليكم إنكم تعرفوا مين يا رب إن المسيح هو الله مين وإن تعرفوا إن هو جاء لخلاصكم وجاء عشان أنتم يكون لكم حياة وتكون أفضل وإلى اللقاء آمين آمين